السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا اللهم صل على طبيب قلوبنا اللهم صل على من علمنا الحب اللهم صل على من غير العالم بالحب اللهم صل على النبي محمد عليه أفضل الصلاة من رب العالمين إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله آه، أنا يعني مش قادر أقول إن أنا فرحان لأن أنا والله يا إخواني يعني الواحد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى ما بين الندوات والجولات مع الشباب هذه الأيام ولكن أنا دلوقتي وأنا قاعد في هذا اللقاء أنا حاسس إن الواحد قلبه بيرقص من الفرح ويت الله ده بالنسبة لنا يا جماعة ده يعني قصة دعوتنا ده قصة حياتنا يعني وقيت الله ده تاريخ آه، من اول ما بدأنا دعوة الى الله يعني وقيت الله ده حتة من قلب الواحد كده يعني كان لسه دكتور احمد امين كنت معاه كده و... وكان جاي عندي البيت فبيقول لي طيب ما احنا ممكن نشتغل اعلاميا مع مثلا قناة امجاد او كده قلت له يعني وقيت الله بالنسبة لقلبي ده قطعة من قلبي انت بتتكلم في قصة دعوتنا انت بتتكلم في يعني في اخواني واخواتنا في الله انا حاسس ان انا قاعد قدام جنود لله في الارض ربنا يحفظكم وربنا ينفع بيكم وما تتغروش بالكلام الحلو اللي في الاول لان الكلام الايه الكلام اللي, اللي مش حلو جاي بعد كده الكلام اللي فيه مشاكل جاي بعد كده آه، آه، ولكن في البداية انا بعبر عن فرحي وعن حبي ليكم جميعا وعن فرحتي بلقائكم جميعا آه، بعد الكلام بتاع الحب الجميل ده بقى ندخل بقى في الكلام الجد يعني تخيلوا معايا اخواني الحسن البصري ده امام من ائمة السلف يعني ده امام من اكبر ائمه السلف الحسن البصري قال على واحد هذا الكلام انا عايز كل واحد منكم كل واحده منكم يخمن يا جماعه من هذا ايه إيه العمل الصالح اللي الحسن البصري قال على صاحبه هذا الكلام حسن البصري بيقول هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خيرة الله هذا صفوة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله هذا خليفة الله أنا عايزك تتخيل معايا الحسن البصري بيتكلم عن مين تخيلي كده مين اللي الحسن البصري هذا الإمام وهؤلاء العلماء كلامهم مش كده يا جماعة مش اي كلام بيقولوه لما بيقولوا كلمة بيبقوا قاصدين كل حرف بيقولوها هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا خيرة الله هذا صفوة الله هذا احب اهل الارض الى الله هذا خليفة الله من هذا يا امام اذا بالامام الحسن البصري بيتكلم عن قول الله تخيل معاه امسك قلبك بقى عشان تعرف احنا مضيعين ثواب علينا قد ايه عشان تعرفي ان والله العظيم يا اخواني المفروض ما ننامش في العمل الصالح ده اهو المفروض نبذل مش العرق نبذل الدماء لان الصحابه بذلوا الدماء في العمل الصالح ده اهو حسن البصري بيفسر قول الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الحسن البصري بيفسر قول الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فبيقول هذا حبيب الله ولي الله وخليفة الله واحب اهل الارض الى الله انا انا لو اشتغلت في الدعوة الى الله انا ابقى كده انا لو اشتغلت في الدعوة الى الله وانا انسان صالح ومعتز بديني وشغ ومش ناسي نفسي ومش ناسي قلبي ولكن بتكلم عن ربنا في كل مكان بروحه وبنكر كل منكر بشوفه وبدعو الى الله كل حد بعرفه وبجاهد عشان الناس توصل لربنا وبجاهد عشان الناس تعرف ربنا وتذكر ربنا وتحب ربنا وتعبد ربنا انا ابقى احب اهل الارض الى الله يا اخوانا احنا يا اخوانا احنا مضيعين ثواب كبير قوي يا شباب انا مش عايز يعني نبدا نزعل ولكن لو الوقت في مليون شاب وفتاه على النت الوقت يا شباب منهم 300 الف واحد قاعدين قدام مواقع اباحيه ومنهم 50 60 الف واحد على السكايب في مكالمات لا يعلم ما فيها الا الله سبحانه وتعالى يا شباب يا شباب احنا ساي- سايبين الواقع بيشتعل في حين يا ابني انا جاي اقول لك النهارده في اللقاء الجميل الاخوي اللي يعني قلب الواحد حاسس بالحب والله انا لسه بقول لاخويا دكتور احمد امين واخويا احمد وسيم دلوقتي بقول لهم الاسماء اللي انا شايفها قدامي ده ايه انا ما اعرفهاش ولكن انا قلبي مليان حب ليها انا حاسس بقيمتهم في دين ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا احنا لازم نشتغل لو عرفنا المهمه اللي ورانا والله ما ينفع ننام واحنا راجعين من معسكر ايامنا الحلوه مع اخواننا وطبعا ثلاث ايام قبلهم الاخوه نست النوم قبلهم بفتره قد ايه ليه عشان يتعمل معسكر شبابي معسكر وعظي يعني اول تجربه بناخدها في حياتنا في المعسكر ده وانا راجع بقول لهم يا جماعه افرحوا احنا امبارح كنا بنقول احنا قلنا للشباب النهارده احنا بنقول احنا عملنا للشباب احنا بفضل الله ربنا رقانا درجه ربنا رقانا اللهم لك الحمد اخواننا يعني واحنا يعني كنت بتكلم كده من حوالي اسبوعين ولا حاجه مع احد المطربين التائبين فيعني عايز اوصل له رساله بيتكلم معانا بعدها بيقول الرساله وصلتني وانا معروض عليا حفله معروض عليا حفلة غني مرة تاني ب 35 ألف دولار في دولة تانية بيقول الرسالة واصلاني وأنا في حالة كان لا يعلم ما فيها إلا الله خلاص كان ماسك جواز السفر في إيديه يعني شوف مكالمة تغير مصير إنسان قد إيه شوفوا يا إخواننا كلمة تغير قد إيه ما ننساش إخواننا لما نزلوا مارينا ونازلين بسي دي كان مكتوب عليه كلمة لحظة ندم شاب من الشباب كان خارج من حفلة ديفيد فانتيتا وهو خارج بقى والشباب طيع دماغهم في السحاب ولقى واحد بيديله سيدهاية فافتكرت سيدهاية الحفلة وهو أول واحد هياخدها ففرحان شكرا بيبص فيها قرا كلمة لحظة ندم الشاب مش فاهم الكلمة دي ايه ولا عارف الموضوع ايه بس كلمة الندم حرقت قلبه حس ان الكلمة دي بتقول له انت هتندم على اللي انت فيه دلوقتي شاب انهار من البكاء في الارض تاني يوم مكالمة جت احنا عايزين 1000 سي دي من السيديهات دي عشان ايه عشان مارينا يا اخوانا احنا ورانا مسؤولية كبيرة ورانا مهمة كبيرة ورانا مهمة أكبر مما تتخيلوا إخواننا آه يعني آه جوجل أمريكي مايكروسوفت أمريكي والفيسبوك أمريكي والكل ده خارج من أمريكا ال ال آه ستيف جوبز عمل خمس اختراعات منهم الآيباد والآيفون غيرت وجه الدنيا قبل ما يموت بيل جيتس نشر الكمبيوتر في الدنيا كلها احنا عملنا ايه يا جماعة بره بيخرجوا مشاريع رجالة لأنهم بيفكروا للأمة لو كان بيل جيتس بيفكر لنفسه ما كانش يوصل لحاجة انما ده شاب فكر لامته وفكر لدولته وفكر لمستقبل شباب امته فعمل نشر الكمبيوتر في الكره الارضيه طول ما احنا بنفكر بفكر فردي مش هنعمل حاجه عايزين نقوم بقى عايزين نفكر لامتنا عايزين نفكر تفكير كبير عايزين نفكر تفكير يزقنا لقدام ويزق الامه لقدام احنا قاعدين في الموقع الكبير ده الموقع العظيم ده الموقع الجميل ده ولكن ملايين الشباب الوقت قاعدين بيعملوا على النت ملايين الشباب الوقت قاعدين بيعملوا على الفيسبوك لازم ننزل الواقع هدف الدرس دهوت الليله ان انا بقول لكم جميعا لازم ننزل الواقع لازم ننزل واقع النت لازم نخترق واقع النت من اجل توصيل كلمة الله وان تكون كلمة الله هي العليا عند كل شاب وفتاة موجودين على النت المهمة كبيرة والمسؤولية علينا كبيرة اما رحنا المعسكر يا شباب كان اول مرة في حياتي اتعامل مع نوعية الشباب ده ايه والكلام ده يعني ممكن جزء منه يكون ينفع ان هو يتقال في دروس وممكن جزء ما ينفعش ان هو يتقال اما اقعد مع شاب يقول لي انا متجوزت اربع مرات عرفي شاب بيقول انا يعني كلام خطير يا اخوانا كلمة الخمر دي انا سمعتها كان انا بسمع الشاب بيقول انا بقزقز لب اما اقعد مع واحد يقول لي شربت خمر والتاني يقول انا مش عارف مين كان بيجيب لي الخمور ومين يقول ده انا انا كنت بسمع الكلمه دي كاني بسمع ازازه لب يا اخوانا انتوا بتتكلموا بجد الكلام ده عاد في شباب المسلمين انا قاعد مع شباب في جامعه وشباب في ثانوي وشباب الموضوع بقى كده يعني الشاب المحترم اللي هو بقى مساله العاده السريه والمواقع الاباحيه انا اكتشفت ان دول الشباب المحترمين اكتشفت ان دول الشباب الغلابه اللي يجي يشتكي لك من ده تقول له تعالى يا غلبان ده انت على قد حالك الشاب بتاع الحب الشاب بتاع العلاقات العاطفيه شاب بيتكلم مع بنت بيقول لي انا بحبها شوية بدأ يفتح قلبه اكتر قال بس انا اكتشفت انها بتخوني وماشية مع شاب تاني شوية بدأت اكلمه قال انا ما اقدرش اسيبها انا بحبها بدأت اقنعه اتصل بيها قال لها كل شيء اسمه نصيب مع السلامة قالت له الف الفين سلامة فاكتشف ان هو ما كانش يعني الموضوع مش زي ما هو متخيل فوقع من طوله اغمى عليه المهم فاق ورجع وقام وبقى بطل وخلاص وانا هبقى راجل والدنيا خلصت وما عادش فيه مشاكل اول ما جه هنا قابلته في درس امبارح بقول له عملت ايه يا فلان قال لي كلمتها تاني يا ابني كلمتها ازاي يا ابني امال ال ال الفيلم الاجنبي اللي انت عملته لنا هناك في المعسكر ده كان ايه قال كلمتها اصلا اتصلت بيا يا حبيبي اتصلت بيك مش قلنا يا ابني نكسر الشريحه مش قلنا حبيب قلبي نفرمط الماضي مش قلنا شفت ديليت اللي فات عشان ربنا سبحانه وتعالى يشيل لنا سيئاتنا من من الصحيفه بتاعتنا قال ما قدرش كلمتني وقلت له طب وبعدين قال قالت لي حرام عليك حرام عليك طب انت عرفت طريق ربنا انا نفسي اعرف طريق ربنا انا كمان طب انت هتتوب انا نفسي اتوب انا كمان قلت له دي دي استاذه دي ما شاء الله لا قوه الا بالله ده دي يعني ما شاء الله على الذكاء بتاعها ده عرفت تجيبك قال لي حرام عليا انا اتوب وهي ما تتوبش قلت له لا طبعا لازم تحبوا بعض على سنة الله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امال ازاي انت تتوب وهي ما تتوبش قلت له يا حبيب قلبي دي بتضحك عليك يا حبيب قلبي ما ينفعش ولو مش بتضحك عليك يا ابني حرام يا ابني هتضيعوا بعض مش قادر خدت منه عهد وكان بينا لقاء النهارده يعني في درس برضه يعني في درس وعظ للشباب خدت منه عهد يقفل تليفونه لحد النهارده في الدرس خد العهد امام الله وخلاص وكل حاجه انتهت والنهارده ما جاش يا اخوانا احنا بنتعامل مع نوعيه شباب الاخطاء السياسيه بتاعت التيار الاسلامي والتطرف السياسي اللي حصل من كثير من الدعاه مننا والاخطاء السياسيه بتاعت التيار الاسلامي السنتين اللي فاتوا خلى صوره الدين نفسها تتهدى عندهم خلى الشباب بقى بيعمل معاصي الشباب الوقت يا جماعه تخ... غادر مرحله المعصيه لمرحله والعياذ بالله خلاص بيكاد يفجر بقى خلاص اللا معقول عاد بيتعمل اللا محدود عاد بيتعمل المعاصي اللي انت لا تتخيلها عدت بتلاقي الشاب بيتكلم قدامك وهو ما هوش حاسس ان هو بيعمل اي شيء اما نقابل شاب الترا زملكاوي يقول انا رساله حياتي ان كلمه الزمالك تبقى اعلى كلمه في الدنيا امال كلمه الله يا ابني فين امال كلمه الله رساله حياتك فيها فين يا اخوانا الشباب محتاجين اللي يقف معاهم كانت صدمه بالنسبه لنا ان شاب من الشباب يشوف الفريق بتاع العمل اخوه زي العسل اخوة زي الفل يعني اخوة كده تحب انك انت تحضنها كده وانت فرحان بيها اول ما شافهم نزل ومسك التليفون الحق يالا ده الدقون هم اللي ماسكين الرحلة ده الرحلة كلها دقون ايه ده هو بيتكلم على ايه شباب فوجئنا انه جاي ما هوش ما هوش قايل لاصحابه عشان ما يترقوش عليه شباب كان عايش في صراع الاربع ايام اللي قبل المعسكر اجي ما اجيش اجي ما اجيش اجي ما اجيش وفي الاخر ربنا سترها معاه وجه وفي ناس بالتاكيد كانت اجي ما اجيش وما جاش في الاخر شباب واحد بيقول انا مش متخيل ان انا اعيش يوم من غير شيشه واحد بيقول هنعيش ازاي يومين من غير ما نبص ل- لنساء او لبنات واحد شباب كانوا معانا مش قادر يصلي وهو معانا وهو معانا ايه يا جماعه بعض الشباب الوقت ممكن يكون بيفكر هي الناس دي ايه اللي خلاها تيجي اصلا المعسكر ده ما هم عارفين المعسكر ده ناس ملتزمين يا جماعه لسه الشباب بيحبنا بس ما بيقولش يا جماعه الشباب اقصونا من حياتهم ايها الملتزمين الشباب اقصوكم من حياتهم ايها الملتزمات البنات اقصوكم من حياتهم ما عادتش بنت غير ملتزمه هتجيلك تقولك انا عايزه افضفض ليكي ما عادش شاب غير ملتزم بيفكر يحضر الدروس الدينيه او يدخل على موقعنا او يشوف احنا بنقول ايه يا اخوانا الشباب عملوا لنا اقصاء من حياتهم لان احنا اقصيناهم من حياتنا لان احنا سبناهم لان احنا اتخلينا عنهم لان احنا شفنا الشاب تارك للصلاه هيروح جهنم لو مات على كده ربنا يعافينا يا رب ويعافي المسلمين والمسلمات اجمعين ورحنا قلنا له انتخب الحزب الفلاني بدون ما نفكر البني ادم ده اصلا البني ادم ده نفسه يتوب ولا لا البني ادم ده بيصلي ولا لا احنا حطيناهم في اختيار صعب حطيناهم عارفين ان هم واقفين على شريط قطر والقطر جاي واحنا بدل ما نقول لهم حاسبوا القطر حاسبوا الذنوب بتاعتكم قلنا لهم خدوا بالكم الحزب الفلاني واعتدوا للحزب الفلاني هم بيعاقبونا الوقت انهم بيقصونا من حياتهم اول ما حسوا ان احنا بنكلمهم تاني ان احنا بننزل وسطهم وبنضحك معاهم تاني ان احنا بنحبهم تاني بداوا يستجيبوا بداوا ييجوا عملوا في الاول ان هم مش عايزين والموضوع مش في دماغهم شويه وبداوا يفتحوا قلبهم يا اخوانا عايزين مجهود وسط الشباب يا شباب النبي عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب النبي عليه الصلاه والسلام غير العالم بالحب النبي الشاب داخل عليه يا رسول الله اذن لي في الزنا زنا يا اخوانا ده لو داخل على الشيخ محمد حسان في المسجد بيقول له يا شيخ انا عايز ازني تخي... مش عايز اتوب من الزنا اذن ليه ان انا ازني انا لو ما زنيت انا لا يمكن اعيش من غير زنا انا لا يمكن هقدر اعيش من غير زنا تخيل انسان متجرئ ان يقول الكلمه دي الشباب الوقت عايزين يقولوا الكلمه ديت وفي الاخر هيتوبوا ولكن هو عايز واحد صدره يسعه عايز واحد يرحمه عايز واحد يقدر العذاب اللي جواه شباب بيبص لنا واحنا ماشيين ما بنقولهمش حتى السلام عليكم انتوا بتعملوا معانا كده ليه انتوا بت... انتوا بتعملوا انتوا قاعدين يعني يا اخوانا احنا كملتزمين الملتزمين بقوا مسلة للمسخ بتوع التوك شو من الاخطاء بتاعتنا من الكلمات اللي على لساننا بقوا بياخدوا الكلمات اللي على لساننا وبيمثلوا بيها بينا في الفضائيات وبينتقموا من الاسلام والعياذ بالله بيها في الفضائيات من لساننا احنا احنا خسرنا كتير قوي السنتين اللي فاتوا خسرنا كتير قوي لما حولنا الدين لمعركه سياسيه ماشي السياسه لها رجالها ال- السياسه ال- التيار السياسي في الاسلام له رجاله احنا وظيفتنا ومهنتنا هي المهنة اللي الحسن البصري كان بيقول أحب خلق الله إلى الله أحب أهل الأرض إلى الله خليفة الله مين فيكم عايز يبقى خيرة الله وصفوة الله في الأرض مين فيكم عايز يبقى ولي الله مين فيكم يا بنات عايزة تبقى حبيبة الله وأفضل نساء الأرض إلى الله هم دول اللي هيشتغلوا في الدعوة إلى الله لما رجعنا يا جماعة وبدأنا نتكلم مع الشباب وبدأنا نتابع معاهم اكتشفت ان الموضوع كبير الشاب كان الاول مش عايز فكان جاي بيتفرج عايز يظبط حاجة في حياته وخلاص انما مش فاهم يعني ايه التزام لما بدأ يسمع دين وبدأ يشوف جو ان شاء الله هتشوف المعسكر بتاع امنا الحلوة ان شاء الله باذن الله المعسكر ده انا بطالب كل واحد فيكم كل واحدة فيكم انه يجاهد لنشره لكل شاب موجود في الدنيا كلها ها بالذات شباب مصر لان يا جماعه اللي هيتفرج على المعسكر ده هيغير صورته على الملتزمين تماما هيعرف ان الملتزمين دول احسن مما كان يتخيل باذن الله سبحانه وتعالى المعسكر ده ان شاء الله باذن الله هيغير صورة شباب مصر بس لو جاهدنا في نشره صح هيغير صورة شباب مصر عن الالتزام لان بفضل ومنة الله اللهم لك الحمد ما كانش معسكر كان فتح مبين من الله فضل ومنة الله سبحانه وتعالى على كافة المستويات الدينية وال... وال... والرياضية والترفيهية بفضل ومنة الله يعني احنا احنا لسه راجعين الوقت راجعين بقالنا يومين والواحد لسه قلبه في اسكندرية من الجو الايماني وجو الحب اللي كان موجود بفضل الله سبحانه وتعالى لما رجعنا يا شباب قلت لكم الصدمه الثانيه بقى مش صدمه الش... هناك كانت صدمه الشباب وصلوا لايه الصدمه الثانيه ان انا كنت فاكر ان خلاص يا جماعه ده احنا اتصاحبنا على بعض وده هو درسين وعظيين وده هو 12 مسابقه رياضيه الشباب هيتوب الى الله رجعت هنا اكتشفت ان احنا كنا بنكلم الناس من بعيد يا اخوانا ده لسه الشباب انتقل بقى من مش عاوز لا عاوز بس مش قادر مش قادر اسيب البنت اللي بكلمها مش قادر اسيب المعصيه اللي بعملها مش قادر اسيب اصحابي انا بحب اصحابي واحد بيقول لي انا عايز اعيش سعيد انا عايز اعيش سعيد انا هو بيقول لي انا مش هتخلى عن سعادتي انا مش هتخلى عن الحاجه اللي هتسعدني انا عايز اقول له ده في كنف ربنا بس هو هيفهم امتى الوقت ما شاء الله كان الشاب اللي بيقول كده كان قاعد في الدرس بتاع الليله ان شاء الله في السلاب فضل الله كان قاعد وشه منور وكان جايب اصحابه يدعوهم الى الله الناس بتتغير انتقلوا لمرحله عاوز بس مش قادر بدانا نتكلم معاهم دخلنا في مرحله طب انا قادر بس انا خايف خايف من ايه يا ابني خايف اندم خايف اعمل فيها Braveheart وارجع تاني اتورط ان انا المعاصي اللي سبتها مش قادر اسيبها خايف اعمل بيها الواد الشجاع والواد البطل واقوم قاطع علاقتي مثلا ب- بالمعصيه او بالبنت مثلا وبعد كده ارجع اندم تاني ويبقى شكلي وحش خايف خايف من ربنا يا ابني ده انت لو بتقع في الزنا ذنب انك خايف من ربنا أس- اشد عند الله من ذنب انك بتقع في الكبائر سوء الظن بالله ده مفيش ذنب يعادله ولكن سبحان الله يا جماعه اكتشفنا ان السكه طويله وان احنا محتاجين مجهود الوقت يا شباب احنا ورانا مهمه كبيره جدا باذن الله سبحانه وتعالى ورانا مهمه في غايه الخطوره دلوقتي على النت وده هدف اللقاء باذن الله سبحانه وتعالى ان يعني الكنز اللي قدامي دلوقتي اللي هو مجموعه الشباب والفتيات العاملين والعاملات لدين الله ربنا يحفظكم من الفتن ويحفظكم من فتن النت لازم تاخدوا بالكم من قلوبكم يا شباب لان النت ده يعني ايه يعني إيه إيه يعني انا يعني في كذا صغر كده ثلاث اربع صغور الواحد بيسموهم بيسموهم الصغور الخطره او الصغور شديده الخطر اللي لازم اللي يشتغل فيها يكون واخد باله قوي قوي قوي قوي من ايمانه واخد بالها واخده بالها قوي قوي قوي قوي من ايمانها لان واقع الشباب دلوقتي انت عامل زي اللي نازل بركه يعني يعني معلش يعني زي بركه صرف صحي كده او مجاري فانت بتنقذ شباب منها بس صعب انك انت ما تتوسخش فبتبقى عايزه حد مهتم قوي بقلبه مهتم قوي مش انه بس يجيب دروس ويسمعها للناس وممكن تكون هي ما سمعتش الدرس اللي منزلاه وممكن يكون ما سمعش الدرس اللي بيشيره وممكن يكون ما حسش بالمقطع اللي بيمنتج فيه او بيعمل فيه يا اخوانا لازم نهتم بقلوبنا اهتمام شديد جدا لازم نهتم بقلوبنا اهتمام عظيم يا شباب انتوا الصغر بتاعكم يعني اخطر من اي صغر ليه لان اي صغر احنا نازلين جوله والجوله من صغور الخطر ولكن عشرة نازلين مع بعض شايفين بعض برضه تحت عينين بعض انا شايف اخويا وهو هناك بيكلم الشباب وانا هنا بكلمهم برضه مستويين ببعض انما انتوا كل واحد منكم قاعد دلوقتي من قدام شاشه النت محدش شايفه انت الوقت ما حدش شايفك غير ربنا وانت الوقت ما حدش شايفك غير ربنا انتوا كلكم الوقت قاعدين قافلين عليكم اوض ولا يراكم الا الله وقاعدين قدام راس الحربه بتاع ابليس النت بكل ما فيه فانت الوقت في ابتلاء لا يعلم ما فيه الا الله النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها العلماء قالوا ده ايه اختلفوا على قولين القول الاولاني ان ده كان مرائي منافق فكان قدام الناس حلو انما بينه وبين نفسه بقى هو قدام اللابتوب او قدام الكمبيوتر او قدام النت انسانه ثانيه خالص ال- الشق الثاني من العلماء قال لا ده ده كان ملتزم بحقه حقيقي دي كانت ملتزمه بحقه حقيقي ولكن كان دينهم اضعف من انهم يقدروا يثبتوا هم لوحدهم يعني لما يبقوا بين الملتزمين لما تبقى وسط الملتزمات يبقى قادره انها تحافظ على دينها اما يبقى لوحده تفاجئ انه بيتعامل تعامل تاني تفاجئ ان هو بيقع في المعاصي بكل سهوله تفاجئ ان دينها اضعف من الصوره اللي بتبقى فيها وهي وسط الصحبه اوعى دينك يبقى ضعيف وانت لوحدك عن دينك وانت وسط الصحبه يا جماعه انتوا الصغر بتاعكم كله وحده يعني انت قاعده دلوقتي بتكلمي كل صحباتك من النت محدش شايفك انا دلوقتي قاعد بكلمكم قدام اللابتوب محدش شايفني انت دلوقتي قاعد بتك... في اوضه مقفوله محدش شايفك يا اخوانا لازم تهتموا بقلبكم لازم تهتموا بايمانكم لازم تهتموا بعلاقتكم بربنا سبحانه وتعالى انتوا وظيفتكم نشر الهدايه في العالم النت ده الداعية بيقول الكلمة في مسجد حاضر له فيه مية انت بتنشر الكلمة ديت في, ال... في النت ومواقع بتاخد من مواقع وتشهير بياخد من تشهير وفي النهايه بتلاقي شاب في سيبيريا بيتفرج عليها وبنت في امريكا الجنوبيه بتتفرج وشاب قاعد دلوقتي في نيويورك بيتفرج الواحد لما بيسمع يا شباب قصص الالتزام اللي حصلت من الدروس اللي انتوا كنتوا سبب في نشرها الواحد قلبه بيرتجف والله العظيم والله العظيم يعني سبحان الله احنا الفترة اللي فاتت بالذات اللي قبل الثورة وحتى بعد الثورة في الانشغال كنا بنتكلم وبنجري محدش فاضي يسمع من الناس اللي اللي سمعت الدروس ديت حياتهم اتغيرت قد ايه يا اخوانا انتوا لو تعرفوا الخير اللي بيجي في الدنيا بسببكم انتوا هتبكوا بكاء لا يتخيله احد انا لما بسمع قصص الشباب اللي التزم بسبب دروس مثلا اعطيت في مساجد او اعطيت في قناه انتوا اللي نزلتوها وانتوا اللي سجلتوها وانتوا ال- وانتوا اللي منتجتوها وانتوا اللي شيرتوها وانتوا اللي فرغتوها وانتوا اللي عملتوها مقاطع ومنكم اللي ترجمها وانتوا اللي بعتوها روابط ولينكات وانتوا يعني سبحان الله العظيم انت يا شباب والله الواحد بيسمع شباب اتغيروا اقول يا جماعه قابل راجل اعمال يقول بسبب الدرس الفلاني حياتي اتقلبت وفعلا حياته اتقلبت واضحه قدام الدنيا كلها واحد يقول انا سمعت الدرس الفلاني نزلت عملت كذا وكذا وكذا والوقت من الدعاء لله واحد يقول انا كنت لسه شاب بيقول لي انا كنت بكرهك قلت له يا ابني بتكرهني اللي بيقول لي امبارح في الدرس بتاع امبارح كنت بكرهك قلت له قال لي انت كنت فضحني قدام اهلي كانوا يسمعوا الدرس بتاعك ويعرفوا ان انا بعمل كل الكلام اللي انت بتقوله وانا بعمل الكلام ده كله وكانوا مطلعين عينيا وكانوا مطلعين يسمعوا الدرس يعرفوا اللي انا بعمله بيقول لي انا كنت بكرهك الوقت الحمد لله الشكر لله الشاب ده عرفني منين يا جماعه عرفني من الموقع بتاعكم ده الشباب اللي في الدنيا لما رحت الكويت الشباب هناك عارفيني منين عارفين الدعاء الى الله منين اي داعي عرفوا من الموقع بتاعكم ده الموقع ده اللي ربنا جعله مناره في الدنيا كلها الموقع ده النهارده بقى يا جماعه عايزين نعمل فيه نقله عايزين فيه نعمل نعمل فيه نقلة النزول للأرض نعمل فيه نقلة النزول للشباب اللي قاعد على النت تايه مش هنفضل قاعدين في الموقع بتاعنا مستنيين الشباب يدخلوا لنا ومستنيين البنات يدخلوا لنا وقاعدين على المنتدى فقرات في غاية الروعة وحاجات الشباب التايه ده ما بيجيش ليه يا ابني مش هيجي غير لما انت تروح له تنزل له يا اخوانا اصل النت ده عامل زي الارض النت ده فيه قهاوي زي بالظبط الارض النت ده فيه مساجد زي بالظبط الارض احنا زي ما بننزل في الجولات للقهاوي بتاعه الارض زي ما بننزل في الجولات لساحات الجامعات للشباب والبنات اللي تحت عايزين عايزينكم واحنا كلنا معاكم وانا بقول الكلام ده وانا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى ننزل للشباب اللي على النت ننزل نكلمهم ننزل نتحاور معاهم ندخل الصفحات بتاعتهم نشوف الناس دي بتقول ايه نكلمهم على ربنا نصاحبهم نحبهم نتودد اليهم نتلطف معاهم شباب الوقت قاعد بعيد محتاج الاول انه يحس بالحب محتاج الاول ان هو يحس بالحنان بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى نبدا بقى نتكلم في الدين ولكن بعد ما فهمنا الشباب ده بيفكر في ايه الشباب ده مشاكله ايه الشباب ده يعني محتاج ايه يا شباب انا مره تانية بقول لكم انتوا مهمين يا جماعه انتوا مهمين وانتوا الثغر بتاعكم مش بس خطورته في السر بقى وان كل واحد لوحده الثغر بتاعكم خطورته ان اكثر معاصي يعصى الله بيها الان على وجه الارض على من خلال النت واكثر تسويق للفجور على وجه الارض من خلال النت والشباب اللي قاعد يعصى ربنا ده اللي يحزن الواحد انه طيب وقريب والواحد اكتشف انه شباب غلبان واكتشف انه بكلمه انا شاب قابلته في المعسكر اتجوز اربع مرات عرفي ووقع في الزنا والعياذ بالله يعني ربنا يحفظنا من هذه الجريمه التي اعتز لها عرش الرحمن وكان شقته وكر للفجور والعياذ بالله وكان بيشرب خمره وكان بيشرب مخدرات قال انا انا انا حد ادى سدهايه لاخوه تقريبا اخوه بيقول جه الشقه اللي هو معاه في ال- يعني حد من اهله جه الشقه بيقول شاف السدهايه السدهايه ديت دروس من على الموقع بتاعكم متحمله من على الموقع بتاعكم يعني يعني كل ده ان شاء الله باذن الله الله اعلم ايه في ميزان مين بقى الله اعلم مين المخلص فيكم فالكلام ده يبقى في ميزانه ومين اللي مش مخلص فللاسف الشديد الثواب الكبير ده ممكن يبقى مش في ميزانه بيقول السدهايه اول ما شفتها كان عليها برضه درس لحظه ندم بيقول قلت لهم السدهايه دي تخرج من هنا السدهايه دي تطلع من هنا ما حدش يفضل موجود ما ح... فاول يوم اهله نسوا ياخدوها تاني يوم اتشكل معاهم عمل لهم حريقه نسوا ياخدوها تالت يوم اتشكل معاهم حطها في مذكره اخوه في مذكره واحد يعني غالبا كان اخوه يعني وقال له تاخدها معاك وانت نازل خدها معاه وقعت من المذكره على السلم بيقول لي فضلت ثلاث اسابيع على السلم ثلاث اسابيع ينزل يطلع الشارع على السلم بيقول في واحده بتيجي تمسح السلم كل اسبوع اتعمت عنها الناس سكان العماره طالعين نازلين اتعموا عنها ربنا عمل عيون كلها عنها بيقول بعد ثلاث اسابيع قلت لا ده بالتاكيد فيها حاجه ليا بيقول سمعتها حياته اتقلبت ما شاء الله لا قوه الا بالله تاب الى الله ساب كل حاجه ساب وبقات يا اخوانا يا اخوانا في تجار مخدرات تابوا بسبب دروس في يعني ديلرز مخدرات وفي شباب غارز في كبائر وموبقات والعياذ بالله تاب بسبب كلمات بسبب وعظ بسبب حد قال له كلمه احنا كان معانا في العمره التربويه شاب ليبرالي ليبرالي ليبرالي بقى يعني احنا بنقول ان 99% من اللي احنا بنسميهم ليبراليين لا ليبراليين ولا حاجه وناس عندهم انتماء للدين ولكن هم عايزين حد يفهمهم وياخد بايدهم ده كان ليبرالي بيقول مقطع انا ما اعرفش مين اللي عامله على ال على ال على الموقع مقطع تقريبا بتحبها وبتحبيه حاجه زي كده ثلاث دقايق ونص بيقول لي المقطع اتفرجت عليه التزم التزم من ثلاث دقايق ونص ثلاث دقايق ونص ايه ده ايه يا اخوانا ده فلا نامت اعين ال- الكسالة فلا نامت اعين الكسالة يعني مقطع انا يعني سبحان عدد اللي التزموا بكل مقطع من المقاطع ده قد ايه انتوا بتناموا ليه يا جماعه انتوا بيجيلكوا قلب تناموا انتوا بيجيلكوا قلب تناموا لو كان الشباب ما بيسمعش كنا نمنا وحطينا المخده على راسنا واستريحنا لو كان الشباب حالته عاديه كنا نمنا يا اخوانا ده الواد بيجي من اقصى الضلال لاقصى الهدايه بكلمه يا اخوانا ده العيله تلتزم على نفسها يا اخوانا يا اخوانا الدت ده كليكايه تدخل جهنم وكليكايه تدخل الجنه يعني انت دلوقتي قدام واحد ابسط ما يكون طريق الجنه قدامه انت بس محتاج انك تدله تدله عليه انت محتاج انك تشاور لها عليه يا جماعة يعني انا فعلا الواحد بيتعجب بيجي لنا نوم ازاي بيجي لنا نوم ازاي والناس رغم بعدها عن ربنا يعني انا ال- يعني قابلت مطرب تائب والمطربين التائبين بفضل الله كتير جدا يعني مطرب تائب بيقول لي انا تبت بسبب يعني كان بيجيب قنوات بقى من قنواتهم بيقول بقلب لقيت واحد دعاية قاعد على قناة من القنوات قال كلمة التزمت يا ابني التزمت ازاي سبت كل ده اه قال لي سبت كل ده يا اخي بيقول لي انا كان في مطرب معايا في نفس الحفله انا خلصت ال ال ال النمره بتاعتي وخرجت لقيته في الحمام اعزكم الله بيشرب مخدرات بيشد overdose وقع مات بيقول شلته جثه كان هو اللي يدخل يغني بعدي شلته جثه ميت من الحمام وما تبتش وسمع كلمه كلمتين عن ربنا تاب يا اخوانا يا اخوانا احنا محتاجين نكلم الناس كلام مباشر كلامك مش هيبقى قليل وكلامك مش هيبقى دوره قليل انتوا مهمين يا شباب كلامكم هيبقى مهم جدا انتوا يعني بفضل الله سمعتوا كتير والواحد لما بيدخل على المنتدى وبيشوف الكلام بتاعكم الواحد يعني قلبه بيفرح كل المواهب ديت حابسينها على نفسنا ليه ساجنين نفسنا حوالين بعض ليه ما بنخرجش للناس ليه ما بتكلميش البنات ليه ما بتكلمش الشباب ليه يا اخوانا عايزين نفعل دور النت هننزل وسط الناس وننزل وسط الصفحات ونشير الدنيا كلها ون... ه... بصوا كل ما نستطيع نفعله كل واحد بدماغه انا بالنسبه لي انا شخصيا باذن الله انا هدخل زي زي اي حد واشوف الدنيا بقى في النت دي شكلها ايه الدنيا على الفيسبوك دي شكلها ايه هدخل في اي مكان احاول ادعو الى الله و و و ونعمل لهم ارقام وندي ارقام تليفوناتنا الشباب للشباب طبعا والبنات للبنات ونكلمهم ونوعظهم الكلمة يعني أنا كنت سبحان الله قريب حاضر كلمة في المسجد كان اللي بيديها يعني أخ من الإخوة اللي يعني كبار السن ولكن الكلمة ما كانتش قوية الكلمة ما كانتش قوية الكلمة كانت يعني مش قوية ولكن أنا في كلمة قالها في النص يعني غرزت في قلبي أثرت فيا أوي فبصيت لشباب من اللي قاعدين كان فيه كنا قبلها عاملين جولة فبفضل الله كان في شباب من اللي هو ايه يعني تقريبا ما بيصلوش يعني يعني في وش الجامعه ما بيصلوش فبصيت ليهم لقيت واحد بيعيط واحد قايم دمع ده معيط ده رزقه يا ابني يا ابني انت ابسط كلمه هتقولها هتقلب حياه اللي قدامك انت مالكش دعوه مش كلامك اللي بيأثر انت مجرد سبب ولكن الله هو اللي بينزل الهدايه في القلب مش كلامك اللي هينزل الهدايه في قلب البنات هننزل للشباب يا شباب وننزل للبنات المليون شاب وبنت اللي على شبكة النت دول في رقابتكم لو النبي عليه الصلاة والسلام جه وشاف كنت في كلية طب اسنان لسه آه، آه، امبارح ولا النها- امبارح كلية طب اسنان فقعد في المسجد وكان المسجد لسه اول صلاة فيه افتتاح المسجد قلت لهم يا جماعه انتوا هتقعدوا هنا في المسجد وتصلوا صف ونص وتسيبوا الدنيا ولا بره يلا ننزل جوله نزل قعدنا نكلم الشباب مع بعض بعد كده قلت لهم لو النبي عليه الصلاه والسلام جه اول حاجه يعملها ايه هيبص للمتبرجات وهيبص للشباب اول حاجه يعملها يا جماعه كنتوا يا ملتزمين ويا ملتزمات ويقول لكم حرام عليكم حرام عليكم انتوا اسكتوا ليه واحد قال لي طب انا هقول ايه يا ابني هتقول ايه يا ابني اللي بياكل اكله حلوه في كنتاكي بيخرج بيكلم الناس عنها يا ابني هو بتاع كنتاكي يا ابني الدعوه الى الله حب حبيبي انت لو حبيت الدين هتعرف تتكلم عنه ما تعرفش تسمع درس عن حسن وسوء الخاتمه وتبدا تتكلم منه ما تعرفيش تسمعي درس عن حسن سور الخاتمه كنت مع احد الاخوه الدعاه فيعني قلت له اكتر حاجتين بيجيبوا الشباب لمس كتاف يعني بيجيبوني انا شخصيا لمس كتاف يعني انا اكتر حاجتين بيأثروا في قلبي ولقيتهم اكتر حاجتين بيأثروا في قلوب الناس الاثر الدنيوي للطاعه وحسن وسوء الخاتمه فخد الكلام فقعد مع قعده شباب كده فبيحكي لهم حسن وسوء الخاتمه بيقول لي لقيت شاب اتخنق انا بموت الحقني بيقول لي يا ابني في ايه انا مش قادر انا بموت في ايه اتارين الشاب ده الصبح كان بيتفرج على فيلم وحش والعياذ بالله واحد صاحبه خده وفرجه على فيلم وحش فهو بيحكي عن اللي مات قدام يعني موقع اباحي الواد حس انه بيموت فالواد من التاثر قال له انا بموت حاسس انه بيموت يا اخوانا يعني اسمع درس عن حسن وسوء الخاتمه اي ده ما فيش داعيه في الدنيا ما عملش درس عن حسن سور الخاتمه واسمع درس عن الاثر الدنيوي للطاعه اي درس عن ال- اي درس عن ربنا هيدينا ايه اسمعي اي درس ونبدا نكلم الشباب تبداي تكلمي البنات نبدا ننتشر وسطهم هن- اللقاء ده باذن الله يا شباب هيتكرر باذن الله سبحانه وتعالى اللقاء اللقاء ده باذن الله مش هيبقى اخر لقاء بينا الموضوع ده في رقبه الدكتور احمد امين وفي رقبه الاستاذ احمد وسيم ها و وفي رقبة يعني القائمين على الموقع انا بقول لكم اهو عشان بعد كده لو قالوا لكم مش عارفين نتقابل مع بعض انا بقول لكم اهو انا عايز اتقابل معاكم كتير وعايز اتقابل معاكم باذن الله سبحانه وتعالى يعني إيه، كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى كل يومين كل ثلاث ايام لما ما نتقابلش مع بعض اعرفوا ان انا مش السبب عايزين نتابع مع بعض مشروع الدعوه الى الله وعايزين باذن الله سبحانه وتعالى الاخوه ما شاء الله قاعده بتضحك يعني انتوا ربنا يفرح قلوبنا جميعا يا رب اللهم امين ال ال يعني ربنا يبارك في ابو معاذ ابو معاذ ده نور عينينا والله يعني في امس الحاجه الى الدعاء الان ليه اشمعنى يا اخواني يعني ربنا ربنا يحفظه يا رب ابو معاذ ده حبيب قلبي ورفيق الدرب و ورفيق الدعوه الى الله ان شاء الله لا قوه الا بالله هو واستاذ مصطفى سلطان والاخوه اه هو والاخوه ما شاء الله في قوتنا عاملين شغل في الدعوه ما شاء الله لا قوه الا بالله اتمنى كلكم تعملوا شغل في الدعوه والجولات والشباب كنت لسه عندهم من اسبوعين ثلاثه كده في المسجد ما شاء الله المسجد كان مليان شباب غير ملتزمين والمنظر ده لما تشوفه معناه ان الناس اللي هنا شغاله صح لما كنا في المعسكر فكان في فقره في زياره مكتبه اسكندريه طبعا ندمنا على الفقره ديت لان الشباب لما شاف التبرج اللي هناك قال حرام عليكم احنا هننتكس خدونا من هنا ولكن اللي انبهر يا جماعه بالزياره دي تخيلوا مين اللي كانوا في مكتبه اسكندريه الشباب والبنات اللي هناك بصوا كده لقوا الشباب بقى اللي شعره ميك... آه، عامله mix ما بين ال spiky وال Versace على اللي مش عارف شعره ايه على اللي وشاقوا معاهم اخوه ملتحين داخلين فالشباب انبهر ايه ده يا جماعه المنظر ده ما بنشوفوش جنب بعض المنظر ده عايزين نشوفه جنب بعض المنظر ده عايز فاخ آه، يعني شكله كده شعره كبير كده فبيحسبوه لي برالي قام واخد ايده في ايد آه، اخ ملتحي ودخلوا المكتبه ايد واحده ايد واحده السلفيين والليبراليين ايد واحده بيهزروا مع الناس يعني فاحنا يا شباب عايزين المنظر ده نشوفه ان شاء الله باذن الله كتير عايزين المنظر ده باذن الله منظر ال- الملتزمه اللي بتدعو بنت متبرجه وماشيه معاها بكل حب وحنان مش ماشيه معاها صحوبيه ماشيه معاها دعوه الى الله الشاب اللي ماشي مع يعني الشباب اللي عامل شعره خواتم و... وضرب شعره في الخلاط وعامل كل حاجه يدعوهم الى الله نحضنهم نفرح بيهم شاب في المعسكر قال كلمه قال انا سمعت دروس ل... لداعيه من الدعاه سمعت له دروس كتير بس اكتر حاجه اثرت في حياتي او اكتر حاجه اثرت فيها لما حضنني لما خدني في حضنه وحسيت انه بيحبني الحب بيصنع المعجزات الحب اخطر حاجه عايزين نوعظهم واحنا بنقول لهم احنا بنحبكم عايزين يا جماعه نحبهم من جوه قلبنا بجد نفرح بيهم من جوه قلبنا بجد نضحك في وشهم من جوه قلبنا بجد ما بصش بقى للشاب اللي لابس الغويشه والانسيال والخاتم والسلسله والعود شاب ماشي لابس في الجامعه شبكه وماشي فرحان بيها ماليش دعوه بالكلام ده ولا بص له خالص خالص انا ببص للمنكر الاكبر اللي جوه القلب مش المنكرات الفرعيه اللي في جسمه انا ببص للمنكر انا عايز قلبه يتغير لو لمست عارفين يا شباب الدعوه الى الله عامله زي ايه زي واحد جاي يخبط على باب ناس فبص للباب كده فحط صابعه على الباب فهم ما حسوش بيه فقال طب احط صابعي على اللمبه اللي فوق الباب ما حسوش بيه قال طب احط صابعي على الحيطه اللي جنب الباب ما حسوش بيه فلقى نقطه كده اسمها الجرس قال اما احط صابعي عليها اول ما حط صابعه عليها حسوا بيه وفتحوا له الباب كل واحد قلبه في جرس في نقطه لو لمستيها هتفتح لك قلبها اوعى تفتكر ان النقاب هو اللي مخليها ما تسمعلكيش لا اللي مخليها ما تسمعلكيش انك بتدخلي ما انتش منقبه ليا يا اختي وهتروحي جهنم والعنهن فانهن ملعونات يا بنتي بالراحه يا بنتي مش فاهمه انت بتقولي ايه يا بنتي اولئك ينادون من مكان بعيد يا بنتي انت طلعت سلم عالي جدا هي لسه مش فاهمه انت بتقولي لها ايه اصلا هي بصالك انك واحده بتخوفيها وخلاص انت بتدخل على الشاب حرام عليك القاطع اللي انت عامله والمش عارف ايه شاب كان بيت يعني معترض على نزول الجولات فبيقولوا انتوا بتكلموا الشباب عن ربنا وما بتكلموش على المنكرات اللي بيعملوها فشاب قال له يعني انت الشاب اللي هناك ده تعالى كلمه قال له لا خاف قال له طب انت لو كلمته هتقول له ايه قال له هكلمه في حرمه القزع اللي عامله في راسه وحرمه الاسبال اللي عامله في بنطلونه وحرمه السكسوكه الدوجلاس اللي عاملها اه، وحرمه اه، عدم اطلاق اللحيه وح... قال له انت هتروح انت هتروح لده تقول له هذا الكلام طب وبعد كده انت مستني ايه انا ولا مستني النتيجه شكلها ايه اه، ان شاء الله اللقاء الجاي باذن الله سبحانه وتعالى عايز اسمع منكم يعني ممكن حتى يبقى باذن الله في مكان في المنتدى كده إيه، كل واحد منكم هيخوض تجاربه في الدعوه الى الله على النت يدخل ويكتب ايه, إيه, إيه, إيه اللي حصل ايه بقى يعني بيسموها اخوه تبليغ الدعوه الاحوال الاحوال يعني ايه اللي حصل وانا ادخل باذن الله سبحانه وتعالى واتابع معاكم ال- النشاطات بتاعتكم الدعويه لان الكلام اللي انت هتقوليه هيفتح لنا افاق شغل يعني انا دلوقتي انا عايز اشتغل في الدعوه انا عايز أ- افوز بثواب الشباب دول انا عايز محدش يسبقني في الدنيا كلها في الدعوه الى الله ليهم الكلام اللي انت هتكتبه هيفتح لنا مجالات وهيفتح لاخوانك مجالات ان شاء الله باذن الله الموضوع ده يا اخواني في رقبتكم هتتسالوا عليه امام الله الدعوه الى الله جنه ونار الدعوه الى الله مش فضل الدعوه الى الله فرض قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني العلماء قالوا ومن اتبعني اذا فالدعوة الى الله فرض فلا يسع احد في امة محمد الا يدعو الى الله لا يسع رجل او امرأة الا يدعو الى الله الدعوة الى الله فرض يعني الدعوة الى الله جنة ونار مش عايزين باذن الله يا اخواني يبقى هممنا في الحق اقل من حمم اهل الباطل في الباطل المنصرين قاعدين على النت انتوا بتخبطوا في اعلاناتهم في كل حته بتدخلوها وهم بيقولوا الله يحبك وادخل ومش عارف ايه وشويه الكلام بتاعهم اللي في الاول ده وبعد كده الشاب يلاقي نفسه دخل في متاهه الملحدين شغالين الشيعه شغالين الكل شغال اين انتم يا اهل الحق اين انتم يا رجال الحق انا واثق ان انا قدامي دلوقتي عشرات الرجال والرجلات باذن الله سبحانه وتعالى الرجال في دين الله كل واحد قدامي راجل في الدعوه الى الله وكل واحده قدامي راجل في الدعوه الى الله يلا يا ابطال كل واحد منكم وكل واحده منكم يقوم باذن الله سبحانه وتعالى يعني ي- ي- يشوف هيعمل ايه بقى خذلوا عنا ما استطعتم انشروا الدعوه ما استطعتم في خلال عده ايام باذن الله سبحانه وتعالى ندخل مع بعض تاني كلنا نقول احنا عملنا ايه انا اقول انا عملت ايه وانتوا تقولوا انتوا عملتوا ايه باذن الله سبحانه وتعالى ويا ريت تبقوا كاتبين اه، الكلام والاحوال ديت على فقره على المنتدى واخواننا بقى يدخلوني عليها باذن الله ندعي ربنا جميعا آه، آه، ربنا طبعا يبارك في ابو معاذ طبعا ويشفيه يا رب شفاء لا يغادر سقما ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ربنا يأيدكم ربنا يفتح عليكم ربنا يثبتكم على طاعته ربنا يحييكم على الدعوة إليه و- ويمتنا جميعا على الدعوة إليه ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا ولا يستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تتولى عنا اللهم لا تتولى عنا اللهم شرفنا بأن نتكلم عنك ليلا ونهارا اللهم شرفنا بالدعوة إليك ليلا ونهارا اللهم يا رب إن نبيك نوح قد قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا اللهم ارزقنا أن ندعو أن ندعو الناس ليلا ونهارا اللهم افتح قلوب الناس لدعوتنا اللهم أنزل هدايتك على كل شاب على شبكة النت وعلى كل فتاة على شبكة النت اللهم انزل هدايتك علينا وعليهم جميعا يا رب اللهم انزل من بركاتك ورحماتك على كل شباب وبنات ورجال ونساء وأطفال يجلسون على شبكة النت يا رب اللهم استعملنا لهدايتهم اللهم استعملنا لإيقاظهم اللهم استعملنا لكي نأخذ بقلوبهم إليك اللهم استعملنا لكي يعبدوك ويعرفوك ويحبوك ويخدموا دينك اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات وعلماء وعالمات اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر اللهم اطلق السنتنا بذكرك اللهم اطلق السنتنا بالدعوة اليك اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض اللهم بارك في دعوتنا اللهم بارك في هذا الموقع اللهم بارك في هذا الموقع وفي كل المواقع الاسلامية والصفحات الاسلامية اللهم بارك يا رب في دعوتنا وانشرها في الدنيا يا رب اللهم ايقظ بنا القلوب اللهم احي بنا القلوب اللهم انر بكلماتنا القلوب اللهم سدد السنتنا في الدعوة اليك اللهم سدد السنتنا في الدعوة اليك اللهم سدد ألسنتنا يا رب افتح علينا يا رب أمدنا بمدد من عندك يا رب انصرنا يا رب أيدنا يا رب اللهم فتحك اللهم افتح لنا أبواب الدعوة إليك اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا يا رب اللهم اللهم اهد بنا الشباب والفتيات يا رب اللهم اهد بنا أمة حبيبك يا رب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أمين اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك